SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English حيث التعلم متعة ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا sbs.com.au forward slash learn English
أنتم برفقة SBS عربي 24
انا كنت مختلف عن بقيه جيلي الجيل اللي هو متربي في استراليا آه، ومولود في استراليا ومش فاهم او مش مطلع او ليس له شأن باللي بيحصل في مصر او بالعالم العربي فريد فريد صحفي وباحث مصري أسترالي يقيم الآن في القاهرة خلينا صريحين احنا مش هنكون استرال اليوم رح يشاركنا فريد بالأسباب اللي دفعته إلى القيام بهجرة معاكسة من أستراليا إلى مصر بالوقت اللي عم بسعى فيه الكتار للهجرة من الوطن العربي إلى أستراليا وغيرها من البلاد الغربية طبعا عندي بريفليج ملايين بتموت فعلا في البحر الابيض او في المحيط الهادي عشان عاوزين حياه افضل انا عندي الحياه الافضل عندي
قررت عائلة فريد الهجرة من مصر في التسعينات بحثاً عن فرص عمل ومستقبل أفضل إلهم ولأطفالهم وكانت وجهتهم أمريكا اللي بيسموها الكتار بأرض الموعد ولكن والده قرر تغيير مخطط الرحلة من دون سابق إنذار
واحد صاحبه قال له تعالى نقدم على نيوزيلندا ما جاتلوش وجات لنا فاحنا حتى انا ما انساش بقى دي ان احنا شلنا الكتب بتاعتنا انا واختي على ظهرنا لا يقل عن 12 كيلو كتب المدرسه المصريه عشان الفكره ان احنا كنا هنروح هناك ثلاث اشهر تجربه لاندنج ونجرب ونشوف والله تاقلمنا كان بها ما تاقلمناش نلم عزلنا ونرجع تاني بلدنا طب وليه واخد معايا كتب مصريه لا احنا رايحين عشان تذاكر وانت هناك عشان ما يضيعش عليك السنه يعني وصلت العائلة إلى نيوزيلندا في يناير كانون الثاني من عام 1996 سنة جديدة وبلد جديد وحياة جديدة お彼彼アナ
انا اهلي برضو هاجروا على كبر يعني او كان عندهم آه، شغلانتهم عندهم آه، وضعهم في المجتمع هم دكاتره يعني طبعا زعلانين احنا كان عندنا قرايب وكنا عيله صغيره قريبين من بعض اه بنعرف نتكلم انجليزي بس الانجليزي اللي هو ال- على قدنا بتاع مصر مهما كنا في مدارس كويسه لكن احنا مش فاهمين اللهجه هي المشكله ما كانتش في اللغه المشكله كانت في اللهجه بس برضه في مصطلحات ما كنتش فاهم يعني انا مره قالوا لنا هنعمل sports day وكل المدرسه هتروح ل- لملعب بره المدرسه انا الوحيد اللي رحت بال uniform العادي كانت كلمه جيع اللي هو جير يعني اللي هو العده انا ما فهمتهاش فكله جه ما عدا انا الوحيد اللي في المدرسه اللي كنت رايح فدي المواقف دي ما تنسيهاش يعني.
استطاع فريد أن يجد لنفسه مكان في مجتمع المدرسة لأنه كان طبعه اجتماعي وبحب المزاح وتكوين الكثير من الصداقات فما منعته اللهجة النيوزيلندية الثقيلة من فتح قناة للتواصل والتعارف فانا فاكر ان اول مره قلت اتكلمت الجمله على بعضها باللهجه النيوزيلنديه كنت في المكتبه مع زملائي في الفصل لكن انا ما اعرفهمش بس لما قلت الجمله اتفهمت ويتهيالي انا عشان انا طول الوقت بحب اهرج وهكذا تهيالي قلت نكته في نفس الوقت فلما ده خلاص ده كان احسن احساس بالنسبه لي ان هو خلاص انا كده اندمجت فريد كان على وعي تام بالجهد اللي بذله والده ووالدته والتنازلات اللي قدموها من أجل الخروج من مصر وتحقيق أحلامهم في مكان تاني وكان شاهد على بعض من التنمر اللي واجهته عائلته والكثير من المهاجرين اللي بيحصلوا على المساعدات الحكومية
آه، بكره آه، نوع من ال- آه، العنصرية أو التنمر على الناس اللي بتاخد إعانة من الدولة إحنا كنا أنا ب- بكل فخر نقدر نقولها خدنا إعانة من الدولة وده آه، حقنا ما أنت لسه بتقف على رجلك ودول جم معاهم بعلوا دمهم واللي وراهم عشان يدونا حياه افضل عشان يستثمروا في البلد كمان آه وشفتهم بيكافحوا اكتر وقت ان هم بيذاكروا نفسهم ناس في, في, في ربيع عمرهم وبيذاكروا وبيكافحوا وبيقفلوا الباب على ال- على نفسهم عشان يذاكروا امتحانات معادلات علشان الشهادات بتاعتهم اللي هي من جامعه مرموقه في مصر جامعه عين شمس للطب آه، مش معترف بيها دوليا فده في حد ذاته احساس آه، مهين يعني الاتنين يتهيألي كانوا عاوزين يوصلوا لنفس ال- المرتبة أو الوضع أو المكانة اللي وصلوا لها في مصر يعني فغير إن هم كافحوا في مصر وإن هم اتهجروا أو أو اتشتتوا من من بلدهم عشان ما خدوش فرصة هناك لعدة أسباب السبب الأساسي إن مصر آه، بلد فيها المحسوبية والفساد وهكذا فما خدوش فرصتهم آه، ناس كان عندها مهارات وممكن تخدم البلد ب- بحق لكن آم، يتهيألي شافوا الجشع اللي قدامهم آه، قال لك هيثبتوا وضعهم في في بلد تانية فلما راحوا نيوزيلندا ولما راحوا استراليا نجحوا و- وده يعني خسارة مصر لكن آم، ربح آه، البلاد دي يعني ارتباط فريد وعائلته باللغة العربية وبمصر وثقافتها لم يبهت للحظة وعلى الرغم من بعد المسافة بين القاهرة ونيوزيلندا إلا أنه فريد وعائلته وفي وقت قصير قدروا يلاقوا مجتمع مصري من حولهم ومثل ما بيقول المثل اجتماع السواعد يبني الوطن واجتماع القلوب يخفف المحن القاهرة آم، بحياتها الاجتماعية نقلناها لنيوزيلندا وبالتالي ده كان سبب كبير ان ان امي في الاول كان عندها يعني او كلنا كلنا كعيله كان عندنا مشاكل نفسيه احنا مش عارفين نتاقلم البلد بتقفل الساعه 5 بالليل إنه في إيه يا جماعه فما ما فيش حياه اجتماعيه ما فيش قرايب ما فيش كذا والاصحاب مقتصرين بس على الاصحاب في المجتمع الكنسي لما أتم فريد ال 18 سنة بدأت العائلة تشعر أن نيوزيلندا ضاقت عليهم وعلى طموحاتهم وبمحض الصدفة الحظ أو شاء القدر أن تقرر العائلة الهجرة إلى أرض الفرص أستراليا فكان الصيف ده كل اسبوع اتنين تلاتة من اصحابي هاجروا فلما جه قرار ان احنا نهاجر بالتالي انا كنت كنت جاهز اللي هو خلاص آه. طبعا في الاول آه، ما كنتش اعرف حد وهكذا لكن عادي بس خلاص بقى عندك الخلفيه ان انت بتعرف تتكلمي انجليزي ان انت نيوزيلندا زي استراليا يعني بشكل ما او اخر استقرت العائلة في ولاية كوينزلاند والتحق فريد بالجامعة هناك وأنهى بكالوريوس في العلوم السياسية واللغة الفرنسية وبعدها شعر فريد مجدداً أن مدينة بريسبن ضاقت عليه ولم يجد فيها الفرص التي سيحقق فيها ذاته وطموحه اتجهت لسيدني علشان آم، فرص عمل يعني وفرص ل- اطور من نفسي وبرضه عشان استقلالي الذاتي يعني عشان انطلق بقى كنت في بدايه العشرينات الكفاح والاستقلالية كان عنوان رحلة فريد إلى سيدني اكتر حاجه درست جامعات آه، كتابه انا كاتب اصلا يعني آه، ترجمه آه، اشتغلت سكيورتي جارد اشتغلت كله يعني انا كنت طالب هناك وكان عندي منحه آه، اعمل دراسات عليا هناك في جامعه آه، غرب سيدني وبس بعد كده كملت بقى اتجهت الى الصحافه كنت بكتب آه، مقالات راي بالرغم من ثقافته إنجازاته نجاحاته كان ما زال هناك نظرة بينظرها إله بعض من أفراد المجتمع وجعته أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنصرية الواضحة والصريحة ضد المهاجرين اللي هو يحسسك من تحت لتحت ان انت اقل منه او يقول لك comment آه، ده انت الانجليزي بتاعك كويس ده انت انا ما كنتش متوقع انك لبق للدرجه دي كان هو ال- ال standard يعني انا ده بيوجعني اكتر من ان مثلا واحد يقول كلام عنصري آه، بشكل آه، ف- فاضح يعني فريد كان يشعر دائما أنه مختلف عن باقي أبناء جيله في أستراليا مثل الثغرة اللي ممكن أن يشعر بوجودها بعض المهاجرين الجدد ما بينهم وبين المهاجرين القدامى وأبنائهم اللي ولدوا في أستراليا
January the 25th, 2011, the Arab Spring spreads to Egypt.
آه، انا كنت مختلف عن آه، بقيه جيلي آه، الجيل اللي هو متربي في استراليا آه، ومولود في استراليا ومش فاهم او مش مطلع او ليس له شأن باللي بيحصل في مصر او بالعالم العربي ومع انفجار ثورة يناير في مصر شعر فريد بحرقة شديدة بأنه موجود في أستراليا ولم يتمكن من أن يكون هناك ليكون جزءا منها فلما انفجرت ثوره آه، 2011 واحنا 10 سنين اهو بعدها كنت مهتم باللي بيحصل ده طبيعه عملي ارتباط فريد بمصر وانتمائه لها لم يزول مع مرور السنوات والفضل يعود لوالده ووالدته اللي واظبوا على تقوية الرباط بين أطفالهم وجذورهم الثقافية ولكن لم يعرفوا أبداً أنه نتيجة هذا الشيء رح يكون قرار فريد أنه يتركهم ويترك أستراليا ويعود للعيش في مصر دي اكبر غلطه او اكبر ريجريت عندي في حياتي حتى الان عشان ده كان اهم يوم او اهم فتره اهم اهم سنه من 2011 الى 2013 مثلا كانوا اهم سنتين ان ان الواحد يكون هناك وان هو يحس بمصريته وبرضه ب- ب- ان هو يكون هناك في وسط الاحداث في العالم العربي بشكل عام مش بس مصر يعني فإيطالي دي اللي أثرت فيا جامد اللي هو آه طب أنا ليه في أستراليا؟ أستراليا بعيدة طبعا جغرافيا عن وطننا العربي وفعلا من كتر ما أنا قعدت أفكر في الموضوع ده رجعت رجعت للعالم العربي يعني و- و- وحاسس طبعا بارتياح إن هي طبعا مش خطوة سهلة و- ومش خطوة logical يعني احنا كنا عايزين نرجع عشان نساهم في بناء بلد جديده بشكل ما بقى بكل مهاراتك مهندس دكتور صحفي آه، فنان what لازم ناس ب- ب- بفكرنا التقدمي يكونوا في بلادهم الأصلية أو بلاد آه، أهلهم علشان نحاول نبني أو ننشر الفكر التقدمي ده آه، لمجتمع عشان نوصل لمجتمع افضل يمكن الثوره انهزمت طبعا معروفه ان هي انهزمت سياسيا عندك معتقلين بالالافات في السجون ناس بتموت ناس بتختفي من اصدقائي ناس اعرفها شخصيا فده مؤلم انك بتبني علاقه بعد كده شويه شويه اختفى او مات او راح السجن آه لكن الحاجة الوحيدة برضو اللي دايما احنا بنمسك او متمسكين بيها لحد دلوقتي ان الثورة ما اتهزمتش علشان المجتمع اتغير غصب عنه احنا بنتكلم وبنطرح قضايا سياسية اجتماعية دينية آه، فلسفية هكذا بطريقة محدش كان يقدر يفكر فيها من عشر سنين الشعور بالانتماء للمهاجرين وأبنائهم شعور معقد ومركب ولن يتشابه بين عائلة وأخرى كل عائلة وشاب وفتاة عندهم تجربة وتحديات بمروا فيها لتكوين هويتهم الثقافية المختلطة خلينا صريحين احنا مش هنكون استرال حتى لو غيرت حتى لو اتجوزت حتى لو جيت من جيل من من اصول تانية ما طبعا في ناس آه، مختلطة اصلا من عالمنا العربي يعني مثلا آه، عرب ارمن هكذا اوكي هكذا ممكن تتبنى هوية اخرى ممكن هكذا لكن في الاخر انت عربي عاوز تسيب وتنسى الذكريات المؤلمة على عيني وراسي طبعا ما هو للاسف الوطن العربي بكل حكوماته خذلنا بس انا شايف بتجربتي الشخصيه انا مفيش حاجه اسمها ان انا استرالي ك تابولا راسا تابولا راسا ان انا ان انا ببتدي صفحه جديده بيضه مفيش حاجه اسمها كده عشان مفهوم الاسترالي نفسه مش متفق عليه مفيش حاجه احنا استراليا متكونه من اكتر من 200 جنسيه وعلى راسهم السكان الاصليين ومع هذا ما بينكر فريد امتياز حمله للجنسية الأسترالية والامتيازات التي تقدمها أستراليا لمواطنيها وشعور فريد بالانتماء إلى مصر حتما شعور فريد من نوعه وأنا طبعا طول عمري مصري اه ماشي عندي انتماءات ان انا بفتقد نيوزيلندا اه ان انا كنت بلعب رجبي وانا صغير وبشجع ال All Blacks لما ارجع استراليا اكتر حاجه باكلها آه، اكلات كنت باكلها وانا صغير هناك يعني بتحسسني ان انا منتمي للبلد مثلا باكل meat pie باكل sausage roll حاجات كده فهو انا يمكن انتمائي اهلي طبعا واصدقائي لكن في الاخر هويتي انا مصري وافتخر يعني
كنت معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم واسمعونا بحلقة جديدة الأسبوع المقبل
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال Apple Podcast، Google Podcast، Spotify أو من أينما تحصلون على البودكاست
هذا الإعلان يستمع إليه الآن زبائنك الجدد ماذا ستخبرهم عن مصلحتك التجارية إذا استطعت؟ SBS الإذاعة الأسترالية الأكثر ثقة في بث لغات متعددة مستمعينا على تواصل دائم معنا يشاركون بشكل كبير وساهموا في دعم عدد لا يحصى من الشركات والمصالح التجارية المحلية لتكن مصلحتك التجارية هي المقبلة نحن نقدم صفقات إعلانية للشركات من جميع الأحجام فريق مبيعاتنا من ذوي الخبرة سوف يرشدونك للحصول على حملة إعلانية رائعة احضر الإعلان الخاص بك أو لدينا فريق الإنتاج يقدم شيئا في واحدة من 68 من اللغات لدينا ما الذي تنتظره؟ ابدأ المحادثة مع زبائنك الجدد اليوم إيميل sales at sbs.com.au